السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد إخواني أخواتي أهلي وأحبابي تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال إخواني أخواتي كنا نسمع ونحن صغار لما كان بيجي الأولاد الصغيرين كنا نقعد كلنا ونسمع من أساتذتنا ومن أجدادنا أسطورة علي بابا والأربعين حرام بيقولوا لك علي بابا ده كان راجل طيب جدا ولكن في أثناء طريقه عرضت لقافلته أربعين حرامي القصة دي قصة أسطورية كنا بنسمعها والله أعلم هي صادقة ولا كاذبة ولكن في دنيا الناس اليوم اكتشفنا ان في حاجات كتير بتتفق ان هي حرامية الميديا الإعلامية اللي بتهدف لإضلال الناس والأربعين حرامي الإفساد الإعلامي الموجود عبر كثير من وسائل الإعلام عن طريق المسلسلات والأفلام حاجات كتير قوي قوي قوي اكتشفنا ان هي مشتركة في قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى من جملة هذه الأشياء مسلسل انتشر جدا جدا جدا في مجتمعنا انتشر وكان له صدى كبير في شهر رمضان حتى ان كتير من الشباب كانوا بيسيبوا صلاة الفجر علشان يقعدوا يتفرجوا على إعادة هذا المسلسل المسلسل ده أحدث ضجة كبيرة جدا جدا جدا في أوساط الناس اسمه مسلسل الأسطورة والأسطورة دي يعني حاجة مش حقيقية وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا بس اكتشفنا إن الأسطورة دي بقى اللي طلعت سنة 2016 واللي طلعت في مصر للأسف الشديد تحولت من كذب إلى حقيقة لشديد الأسف إن هذا المسلسل أحدث ضجة كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا في مجتمعاتنا شباب كتير ماشي في الشارع بيقلد هذا الممثل اللي هو قام ببطولة هذا المسلسل وكل ما اتكلم حد فيهم يقول لك الأسطورة محل الأسطورة قناة الأسطورة حتى إن حادثة كبيرة حصلت في الصعيد قرأنا عنها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي إن حد قلد فلان الممثل اللي قام ببطولة مسلسل الأسطورة وضرب ابن عمه ولبسه قميص نوم حريمي زي بطل هذا المسلسل مع مس الحقيقة ان الميديا, الأربع... الميديا الإعلامية والأربعين حرامي والأسطورة والأربعين حرامي لشديد الأسف أحدثت شرخ كبير في مجتمعات المسلمين وفي مجتمعنا المصري الأسطورة وأخواتها وعلشان ما يبقاش ظالم الأسطورة مش لوحدها الأسطورة قبلها حاجات كتير وبعدها هيبقى في حاجات كتير ساعدت على وصول مجتمعنا للقاع من أيام مدرسة المشاغبين والعيال كبرت مرورا بعمارة يعقوبيان وما تيجي نرقص وخيانة مشروعة وحلاوة روح وحتى الوصول إلى مسلسل أسطورة وما خفي كان أعظم هذه الميديا الإعلامية المسيسة الموجهة المنظمة المرتبة اللي بتهدف لأشياء هنتكلم عنها دلوقتي هذه الميديا ممكن نقول عليها الأسطورة وأخواتها زي كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها بس للأسف الشديد إن الأسطورة وأخواتها كان لها أثر كبير جدا جدا جدا في تضييع أجيال وأجيال وأجيال بسرعة لو حد عايز يعرف مسلسل الأسطورة أو الأسطورة وأخواتها عمل إيه في مجتمعنا أقدر أقول له إن أنا قعدت أحصر حصر دقيق لحاجات كتير أحدثتها هذه المسلسلات وهذه الأفلام في مجتمعنا المصري وفي أمتنا العربية والإسلامية أولا الأسطورة وأخواتها تنفيذ لمخطط خبيث ألا وهو مخطط الأرض المحروقة الأرض المحروقة مصطلح أطلقه أطلقه كتير من الساسة وأعداء الله تبارك وتعالى على فكرة تضييع الأجيال الصاعدة الشابة لا سيما في المراحل المتوسطة أو الإعدادية والمراحل الثانوية والمراحل الجامعية بيشتغلوا على تضييع ما تبقى من أذهان وعقول ودين وعقائد وأخلاق وقيم هذه الأجيال الصغيرة وسموا هذه المعركة معركة الأرض المحروقة أو نكون أو لا نكون هذه المسلسلات بتنفذ بالحرف هذه المخططات التي تملى علينا الآن في مجتمعاتنا المسلمة الأسطورة وأخواتها أحدثت فوضى فكرية وتسطيح للأدمغة كتير من المشاهدين لا سيما الفئة المستهدفة الشريحة المستهدفة وهي شريحة الشباب الصغير لشديد الأسف هذه المسلسلات وهذا المسلسل على سبيل الخصوص أحدث عنده نوع من, أو من أنواع الفوضى الفكرية دماغ الأولاد بقت فاضية تماما المساحات الخالية في هذه الأذهان اتسعت وبدأت هذه المسلسلات ترسم أفكار معينة أفكار تغريبية وتخريبية هدفها تضييع الأجيال الصغيرة هدفها تضييع هذه الأجيال وقطع صلتها بالله وبرسول الله وبدين الله تبارك وتعالى نعم مسلسل الأسطورة وأخواتها ممكن نقول إن هذا المسلسل وأخواته كان سبب في تيسير وتسهيل الفكرة العلمانية اللادينية المستأنسة هو في علمانية متطرفة؟ آه العلمانية المتطرفة دي زي العلمانية الكمالية الأتاتوركية اللي موجودة في تركيا آه العلمانية دي المتطرفة دي زي الأسد المفترس يعني بتعمل إيه؟ بتحاول قدر الإمكان إن هي تنهش في دين الله تبارك وتعالى وتضيع الدين وتستأصله من جذوره مشكلة العلمانية المتطرفة إن هي بتحدث رد فعل سريع مع فطر الناس المستقيمة وبالتالي بتفسد هذه المخططات بسرعة المسلسلات زي مسلسل الأسطورة وأخواته بيقوم بالفكرة التانية ألا وهو فكرة العلمانية المستأنسة بيديك حقنة كده بسيطة بتاخدها كده بالبسيط سياسة النفس الطويل لغاية لما يتم تخديرك وتضييع ثوابت دينك وده من ضمن الحاجات اللي قام به مسلسل الأسطورة وأخواته سواء القديم أو الحديث إن هم ضيعوا ثوابت الدين نعم كتير من مسائل الدين وثوابت الدين بقت مطروحة للنقاش والعرض حتى مسلمات الدين بقت مطروحة ممكن نقبلها وممكن ما نقبلهاش بل بعض المسلسلات والأفلام الموجودة في السياق ده في المرحلة دي بدأت تتكلم عن الفلسفة الوجودية وتشكك في وجود الله سبحانه وتعالى بعضهم بيقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون بيبدأوا يزرعوا فكرة التمرد على الدين التمرد على سلطان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عادش في فكرة وسمعنا وأطعنا ما عادش في فكرة لما ربنا يقول أنا أقول سمعت وأطعت لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أقول إيه هنفذ حاضر لما الصحابة رضي الله عنهم يرد عنهم كلام أقول على عيني وعلى راسي لا هذه المسلسلات بتزرع فكرة التمرد على الله ورسوله بتزرع فكرة ضياع الثقة في النصوص الشرعية بتزرع فكرة فتح الباب للآراء وكأن الدين ده حاجة ثقافية من حق أي حد تافه ملوش لازمة انه يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بل صار مطروح للنقاش في كتير من المسلسلات مسألة عذاب القبر موجودة ولا لا هو في جنة ولا نار هو في رب ولا لا هو في رسول ده الدين ده حاجة وحشة آه إذا هذه المسلسلات المسيسة الممنهجة تهدف إلى تضييع ثوابت الدين وأصول الإسلام في نفوس وقلوب وعقول الناشئة الصغار كذلك فإن الأسطورة وأخواتها نفرت شريحة الشباب المتلقي من الدين والتدين خلت الدين ياي أول ما واحد يجي يكلمك عن الدين على طول تطلع في دماغك تبرز ليك على طول ده رجعي متخلف أصولي إخوان سلفي وهابي مهلبي ده متشدد ده رخم ده غتت ده نفسية ده مريض ده تاجر دين آه كل الكلام ده يطلع لك مباشرة عارف انت يعني ايه تلاقي ايه هبت عليك فجأة هبت عليك فجأة ليه لان هم قاعدين يغرسوا فيك من وانت صغير وبيغرسوا فيك وانت شاب قاعدين شغالين الدين يعني التخلف الدين يساوي الرجعية الدين يساوي الإرهاب التدين لا يأتي إلا للناس اللي من نفسنا اللي كانوا بيشربوا مخدرات وخلاص بقى العملية ضربت منهم وجابوا قاع فعلى طول بقى يرجعوا ويقول لك نتدين شوية قبل إيه ما نموت فخلوا دي صورة الدين وصورة المتدين صورة المتدين دايما في كل المسلسلات دي إرهابي متطرف ينظر نظرة المؤامرة عنده نوع من أنواع الغرور عنده نوع من أنواع عدم السلم النفسي مضطرب عنده نوع من أنواع التلصص المتدين يساوي المنفسن المريض المكتئب التعبان اللي مخه تعبان البلطجي تاجر الدين اللي بيلعب بالبيضة والحجر المتدين زي أفلام الإرهابي كده بتاعت الحاج عادل إمام رضي الله عنه بتطلع المتدين إيه يقعد يبص على البنات وعن الحريم من ورا الإيه من ورا ال- الشباك عنده بقى إيه عنده نوع من أنواع الجوع الجنسي بس مش قادر يعبر ليه عشان أمير الجماعة هيذبحه وعلشان الجماعة هتسلخه هو ده الدين وده التدين وطبعا لما حصلت الأحداث السياسية الأخيرة في مصر بقى الدين يساوي الإرهاب التدين يساوي أيامك سودة وطين وهباب هتروح ورا الشمس ومفيش شمس كمان قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقة ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا وسار على درب الكرامة وارتقى أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندقا إن التطرف ما نرى من ظالم أودى بحياة شعبنا وأرهقا إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا الأسطورة وأخواتها فتحت الباب للأفكار الإلحادية اللادينية التغريبية التخريبية كل الأفكار التي بادت في بلادها والتي فسدت وكسدت الرجالة بيطلعوها لنا من جديد يا راجل ده الشيوعية اللي خلاص الاتحاد السوفيتي بدأ يكفر بها وبدأ يرميها بدأوا تاني يحيوها من جديد الناصرية القومية العروبية الوطنية كل هذه المصطلحات بدأت تظهر علشان تفتح الباب على مصراعيه للعلمانية يا الله يا الله دلوقتي على مصطلح العلمانية اللي بيتم يعني تزويقه مصطلح الليبرالية اللي بيتم زخرفته يا الله ان انا العب في دماغ المتلقين واقعد اقول لهم ايه اللي دخل الدين في السياسة ايه اللي دخل الدين في الحياة الدين ده علاقة خاصة خاصة خاصة خاصة بين العبد وربه حتى دي كانت زمان يعني العلمانية المستأنسة كانت بتسيب دي العلاقة الخاصة بين العبد وربه دلوقتي لا عاد فيها علاقة خاصة ولا عامة الجرافة ماشية واخد بالك انت البلدوزر ماشي قاعد يسفلت يسفلت دماغ الناس ويسفلت الناس كلها للعلمانية المتطرفة الأسطورة وأخواتها أحدثت فوضى سلوكية وأخلاقية لا نظير لها يا الله يا الله على اللي بيحصل في الشوارع دلوقتي أنا بتكلمش مش هتكلم معاك عن العواصم أنا عارف اللي بيحصل في العواصم وعلى كورنيش النيل وعلى الشواطئ واخد بالك أنا عارف ده كويس أنا هتكلم على الأقاليم وعلى القرى وعلى النجوع وعلى تأثير هذه المسلسلات وهذه الأفلام وهذه الميديا الإعلامية الموجهة عليهم يا الله يا الله لما تمشي في الشارع وتلاقي الفوضى السلوكية الفوضى الأخلاقية هي المسيطرة على المجتمع يا الله لما تمشي الآن في الشارع تلاقي بنت لابسة كات و hot short يا الله لما تلاقي بنت حطت كل أنواع المنوكير والباديكير وحط كل انواع الميك اب عروسه المولد خارجه علينا يا الله لما تمشي في الشارع تلاقي بنت لابس لبست فيزون وبادي خفيف وممكن تلبس ميني جيب او ميني ميني جيب او مفيش جيب خالص يا الله لما تمشي في الشارع تلاقي شباب البلد اكتره لابس شورت قصير وبعضهم بقى بيحلق شعره شعر رجله علشان يتشبه بالبنات يا الله لما تمشي تلاقي كتير من الشباب وأولاد البلد لابسين سلاسل وحظاظات ولابسين خواتم ذهب وبيحلقوا شعرهم زي الأسطورة وبيحلقوا أحيانا حواجبهم يا الله لما تمشي وتلاقي الحالة الكلابية عمت في البلد كل شاب ماشي ومعاه كلب واثنين وثلاثة يا الله لما أمشي وأسمع سب الدين وقصف الأعراض في الشوارع لما أمشي وكل حياتنا بقت مهرجانات من بحبك يا حمار للحنطور يتحنطر للمهرجان الفلاني يا الله لما تبقى أفراحنا كلها خمور ورقصات يا الله لما المجتمع يبدأ يتمرد على الله ويتعامل بالربا ويضع الدين والحلال والحرام تحت جزمته انت عايز فوضى سلوكية وأخلاقية أكتر من كده يا راجل ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك أنا بقول سيدنا يعني لازم تصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيقول قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن إن الدرجة للمؤمن ليبلغها بحسن خلقه يا الله إن المسلم المسدد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم كذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل النبي بيقول ايه والرجاله ماشيين شمال بقى اللي النبي بيقوله احنا ماشيين ضده على طول الخط ايه اللي بيحصل يا جماعه انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا الاسطوره واخواتها عرفت الناس سبل الحرام وجرأتهم على الكبائر وإظهار العورات والفوضى الجنسية ده حقيقة البنات اترفع سقف تطلعاتهم دلوقتي عايزة ولد كيوت زي مهند وعايزة ولد قمر زي محمد رمضان وعايزة ولد غني جدا جدا جدا زي تامر حسني وعايزة واحد مشهور زي فلان هو في ايه ايه اللي حصل اللي حصل ان انت بدأت تلعب في دماغ الناس دي وبدأت تفهمهم ان دول القدوات بتاع المجتمع وإن المشهور وإن المغنية وإن الرقاصة وإن الممثل وإن عارضة الأزياء وإن لاعب الكرة هم الفئة المقدمة عند الشباب فعلشان كده بدأوا يقلدوهم فبدأوا يتفننوا في إظهار العورات بدأوا يتفننوا في عرض المفاتن سبحان الله العظيم البنت بتقلد فلانة فلانة دي لابسة كذا عاملة كذا بتتكلم بالطريقة الفلانية بتعمل حاجات حرام كتير كتير علشان تجذب لها الأنظار وكذلك الشباب لشديد الأسف هذه المسلسلات فتحت الباب على مصراعيه للزنا للشذوذ الجنسي فتحت الباب على مصراعيه لشرب الخمور والمخدرات فتحت الباب على مصراعيه لإحداث فوضى جنسية عارمة في مجتمعات المسلمين بدأنا نلحظ آثارها في الأولاد الصغيرين في المراحل الإعدادية والثانوية الأسطورة وأخواتها جرأت الناس على اللامبالاة والتخلي عن المسؤولية يا الله كتير من الشباب وكتير من البنات ما عادش في دماغهم أي حاجة خلاص أهم حاجة عنده أعيش اللحظة أهم حاجة عنده ما توجعش دماغي ما تكلفنيش لا تقول لي تعليم ولا تقول لي ثقافة ولا تقول لي مستقبل ولا تقول لي أنت عايز تبقى إيه أهم حاجة عيش الوقت عيش اللحظة دي أهم حاجة أعيش بمبدأ المنفعة واللذة أهم حاجة إن أبقى رجل رأس مالي من حلال من حرام ما تفرقش معايا أهم حاجة البرستيج بتاعي والبرستيج بتاعي مش هيجي إلا بفلوس والفلوس عايزة فهلوة والفهلوة عايزة نصب والنصب هتعلمه من هذه المسلسلات المسلسلات دي عملت فوضى هذه الفوضى أحدثت لا مبالاة وتخلي عن المسؤولية من كل أحد في هذا المجتمع الأسطورة وأخواتها فتحت عيون الشباب والبنات على حفلات المجون حفلات الفسوق حتى ده بدأ يظهر في حفلات التخرج في مدارس الإعدادي والثانوي حتى المدارس في مراحل الثانوي بدأ يبقى فيها رأس شرقي أنا اتفاجئت اتفاجئت وأنا بتابع تقرير صحفي في أحد القنوات إنه بيقول شوفوا المسخرة اللي حصلت في مدرسة كذا كذا كذا الثانوية وراح عارض لمجموعات بنات وقفت ترقص رأس شرقي منظم في حوش المدرسة أمام وكيل الوزارة والمسؤولين إيه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل إحلال وإبدال إحلال ثقافة علمانية وفوضى إباحية بثقافتنا المسلمة وثقافتنا المحافظة فتحت أعين الشباب على حفلات الفسوق كان آخرها حفلة قريت عنها في جريدة المساء الأسبوعية يوم 16 7 2016 في صفحة 14 لقيت خبر خطير جدا جدا جدا جدا جدا ألا وهو حفلة pool party pool party حفلة اتعملت في القاهرة اتعملت للعراة كانت التذكرة ب 500 جنيه لا يسمح بدخول إلا ولد وبنت قبل أو بنتين وتم تصوير الشباب والبنات عرايا وكان في إيديهم الخمور وكان كل الشباب والبنات تحت 20 سنة الحفلة دي مش الأولى ولن تكون الأخيرة دي جس نبض علشان يشوفوا هل المجتمع سينتفض هل هيثور علشان أخلاقه هل هيحافظ على ما تبقى من دينه ولا عليه العوض ومنه العوض وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب ولا المجتمع رفع الأرايل وخلاها خلاص شبكة أوربت وشبكات عامة دلوقتي كله بقى رافعها وسايب كل حاجة انتشرت الدياثة في المجتمعات بسبب هذه المسلسلات الأسطورة وأخواتها غيبت الأهداف الأهداف الحقيقية للإنسان في دينه ودنياه احنا ربنا خلقنا يا إخوانا علشان نعمر هذا الكون وفق مراده هو سبحانه وتعالى ألم يقل الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان الله العظيم احنا مأمورين ان احنا نصلح الدنيا بالدين ان احنا نعمر هذه الدنيا سبحان الله نعمرها بالدين فإذا فقدنا العنصر الرئيسي ألا وهو الدين فحتما سيتحول هذا العمران إلى خراب وإلى دمار فوقه فوقه فالموضوع حقيقي ونحن في خطر إذا غاب الهدف الحقيقي من أعين الناس إذا غاب الهدف الحقيقي من أعين الساسة والمسؤولين إذا غاب الهدف الحقيقي من الإعلاميين والفنانين فقل على الدنيا السلام الأسطورة وأخواتها أحدثت مشاكل اجتماعية وأسرية خطيرة جدا جدا جدا جدا تخيل ان كتير من هذه المسلسلات بتضرب على وتر واحد بس وتر واحد بس في كل المسلسلات في الفترة اللي فاتت واحد فلانة اتولدت في أسرة فقيرة أبوها طلق أمها أو أبوها مات وأمها على- في الإنعاش والبنت كبيرة ومعاها كام أخت وملهمش مصدر رزق فالبنت عملت إيه؟ قعدت تبص لنفسها في المراية فوجدت شكلها حلو فواحدة صاحبتها قالت لها بقول لك إيه؟ الرزق يحب الخفية ومفيش مانع كده من حاجات خفيفة خفيفة أهم حاجة أحلى من الشرف مفيش حافظة على الشرف حافظت على الشرف ونزلت وبدأت تحترف هذه المهنة وشوارع الهرم وغيرها من الشوارع والديسكوهات والكافيهات والكباريهات والنوادي الليلية والقنوات الفضائية كله فتح لها ذراعيها فبدأت البنت دي تمشي حالها تخيل بقى ان المسلسل بيعمل ايه بيخليك تتعاطف مع البنت دي لو وقعت في الزنا بيوصلك ان انت تقول طب وهي تعمل ايه يا عين تعمل ايه تمشي في الحرام استغفر الله العظيم ده بتاكل ايه لقمتها بعرق جبينها زي الرقاصه خير الاخت الراقصه قاعده تجاهد وبترقص والعمل عباده برضه واخد بالك تخيل المسلسلات والافلام دي عملت لك حول في البصيره خلتك انت بتقول على المراه الزانيه ان هي شريفه لا والاخت بقى الفاضله الدينه اللي ممكن تسجن زورا وبهتانا دي قليله الادب وما تربتش وهتلاقيها اصلا آه، ماشيه شمال شفت الحول شفت الحول اللي احنا بقينا فيه فلان مش لاقي شغل اتخرج ومش لاقي شغل قعد 10 15 سنه في الكافيهات مقضيها وبعد كده جه يشرب فشرب وبقى مدمن يخليك تتعاطف مع المدمن وتقول اه هيعمل ايه يا عيني هنعمل ايه ما يشرب عشان ينسى تخيل انت خلاك تقول اشرب علشان تنسى وخلاك تقول للزانية هتعمل ايه ده بتسعى على اكل عيشها وخلاك تقول للرقاصة الله يفتح عليكي وخلاك تقول للشيخ الله يخرب بيتك ضيعت البلد وخلاك تقول للدين مش عايزك شكرا يا عم مش عايزين الدين بتاعكوا ده الاسلام بتاعكوا ده اللي طلع لنا ارهابيين ومتطرفين زي ما الحاج ابراهيم عيسى وشركاه بيقول قال لا هو في ايه فيه ان الاسطوره واخواتها اسقطت الرموز وضيعت القدوات شباب بقابلهم فلقيتهم عاملين شعرهم بشكل غريب وعاملين حواجبهم بشكل عجيب ولابسين حلقان ولابسين آه، علم كده امريكا بشكل غريب قوي قوي قوي قوي فبقول له انت عامل في نفسك كده ليه فقال لي وانت عامل في نفسك كده ليه فبقول له انا عامل ايه خير يا رب يقول لي ايه اللي انت عامله ده قلت له ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام قال لي يعني انت كنت عايش بعد شفت النبي صورته فبقول له انت عندك كام سنه قال لي انا كبير قلت له يعني في سنه كام قال لي يعني في اولى ثانوي ده في اولى ثانوي بيقول كده امال لما يوصل لثالثه جامعه ورابعه جامعه يقول ايه خلي بالك خلي بالك من اللي بيتغرس القدوات بالنسبه لهم الاشكال دي الفنان يا عم اللي كل الناس قاعده نفسها تتصور معاه سيلفي الفنانه اللي اول ما بتلبس حاجه مقطعه كل ثلاث ارباع بنات مصر بتقطع على طول الفنان والفنانه الممثل والممثلة المغني والمغنية يا راجل ده أنا نفسي أبقى مغني واحد ماشي في الشارع ف معاه كمانجة فبقول له أنت ماشي بإيه فبيقول لي كمانجة ده أنا نفسي ومنى عيني أبقى أكبر كمانجاوي في مصر قلت له كمانجاوي في مصر لا إله إلا الله وده من إيه بقى يعني إيه اللي حصل لك ده اللي حصل يا جماعة إن الناس محتاجة تفوق أسقطوا القدوات أسقطوا القدوات وضيعوا الرموز يا راجل كان زمان خالص واحنا صغيرين لما تيجي واحد يتكلم يعني فيتكلم غلط فيقول له انت هتعمل لي فيها الشيخ الشعراوي صح ولا لا يقول له انت هتعمل فيها البخاري تخيل انت الشعراوي البخاري دلوقتي بيتفسخوا وبيتشتموا وبيتمسح بيهم البلاط في مثل هذه المسلسلات ومثل هذه الافلام تخيل انت تخيل انت لما قدوات الاسلام القديمة والحديثة يسخر منها تخيل انت لما نبدأ نتريق على بعض الصحابة وعلى بعض التابعين وعلى بعض الهدي النبوي الظاهر أو الباطن كل ده بيحصل في مسلسلات كتيرة الأسطورة وأخواتها نشرت ثقافة العربجة حقي هاخده بدراعي بطوتي في جيبي سيفي جنبي خرطوشتي معايا سيفي خرطوشتي مطوتي آه، سنجتي واخد بالك انت ازاي صاحبتي ه- هشقط البت دي ازاي يا شيخ هضربك بقول لك ايه يا جدع آه، انت واخد بالك ثقافة العربجة ثقافة العربجة ثقافة عامة انتشرت بسبب الأسطورة وأخواتها فضلا عن ثقافة الإباحية حدث ولا حرج بقى تمشي في الشوارع تلاقي واحد حاط إيده في وسط واحدة احنا في لندن يا ابني يقول لك امال إيه احنا في لندن البلد واخد بالك أنت إزاي آه، ماشي مثلا قاعد آه، ولد وبنت قاعدين كده في الشارع الرئيسي فقاعد حاط إيده على كتفها ومفيش مانع إنه يكون بيذكرها بالله كده يعني أنت بتعمل إيه يا حاج يقول لك ده حاجة خفيفة كده حاجة خفيفة إخوانا لو قعدت أكلمكم عن الآثار السلبية اللي الأسطورة وأخواتها عملتها مش هنتهي ولأني أفكر بعقلية الحل هقول لك سريعا بعد ما عرضت لك الآثار السيئة لهذه المسلسلات هقول لك إزاي نحل وننقذ ما يمكن إنقاذه حتى لا نصاب بالإحباط أولا عليك أيها الأخ الكريم أن تعتصم بالله في وقت يعتصمون هم فيه بالثقافة الغربية وبمسلسلاتهم وأفلامهم قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم خليك دايما مع الله واستعن بالله ولا تعجز يعني ايه خليك مع الله يعني لما ربنا يقول لي حاجة انا اقول له ايه سمعنا وأطعنا الرسول بيقول لي حاجة انا اقول له ايه سمعنا وأطعنا الصحابة يقولوا لي حاجة اقول ايه هم، سمعنا وأطعنا ده انا ابقى خروف كده يا شيخ يبقى انا كده بقيت اعمى انت عايز تلغي عقلي انت عايزني ابقى تبع مين هبقى تبع مين بقى انا عايز اتبع بقى الله ورسوله قال تعالى في ايات محكمات امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا ده مين اللي قال الكلام ده الصحابه قالوا لمين للرسول والرسول قال الكلام ده لمين لله يبقى ده اصل وقالوا سمعنا وأطعنا اثنين إحياء القدوات الحقيقية يا الله احنا محتاجين بقى نعمل ايه ثقافة الإحلال والإبدال هم قاعدين شغالين على سياسة الأرض المحروقة احنا بقى هنعمل ثقافة الإحلال والإبدال كل ما يحاولوا يبوظوا لنا قدوة نحيي احنا قدوة نبدأ كده بالأنبياء والمرسلين ونتكلم مثلا عن قدوة زي سيدنا يوسف شوف سيدنا يوسف القدوة اللي هو ضرب أروع المثال في مسألة العفة شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الكاملة المثل الذي يحتذى به رغم أنف هؤلاء واخد بالك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قعدت اتكلم عنه مش عارف هتكلم جوانب القدوة فيه في كل لحظة في بيته قدوة شوف هو بيتعامل مع أزواجه مع أولاده قدوة مع أصحابه قدوة حتى مع أعدائه قدوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هكلمك عن مين؟ عن قرآن كان بيمشي على الأرض طب أكلمك أقول لك إيه؟ هقول لك كيف كان يتعامل معها أهله سيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله فإذا أذن مؤذن الصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه أكلمك عن إيه؟ أكلمك عن نبي كان بيخيط ثوبه وبيخصف نعله وبيساعد أزواجه أكلمك عن مين؟ عن نبي بيقف وبيقوم الليل حتى تشققت قدماه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولما يسأل في ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا أكلمك عن نبي متواضع يقول ما منكم من أحد إلا وسيسأله ربه ليس بينه وبين الله من ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه ولا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة تصدقوا ولو بشق تمرة أكلمكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما منكم من أحد إلا وله شيطان وكل به فقالوا حتى أنت يا رسول الله فقال حتى أنا إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير أكلمك عن مين بس أكلمك عن إيه أكلمك عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مواقفه مع الصحابة ولا مواقفه مع أهل الصفة ولا مواقفه مع يعني مع أعدائه ولا مواقفه مع مين يعني أكلمك عن إيه بس أكلمك عن الصحابة أكلمك عن أبو بكر اللي رفع شعار في حياته أبقيت لهم الله ورسوله ولا أكلمك عن عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل ولا أكلمك عن عثمان رجل الأعمال الذي ضحى بماله كله ليشتري للمسلمين بئر روما وغير بئر روما ويجهش للمسلمين جيش العسرة أكلمك عن علي بن أبي طالب الشجاع الشجاع الفدائي الصغير اللي نام مكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ولا الفداء الكبير الذي وقف وقاتل مع المسلمين في كل الغزوات في أحد وفي بدر وفي غيرها أكلمك عن العشرة المبشرين بالجنة ولا عن أهل بيعة الرضوان ولا عن أهل بيعة الشجرة ولا أكلمك عن خبيب بن عدي اللي أسلم وسنه 16 سنة فراح متاخد الرجالة راحوا شاطينه فقالوا له أترضى أن تكون سليما معافا في أهلك ومالك وأن يكون محمد بدلا منك الآن مساومة بقى في التحقيق عملوا معاه مساومة أترضى أن تكون سليما معافا في أهلك ومالك ترضى أن أنت تبقى زي الفل ونوظفك ونديك أحلى شهادة ونديك عربية ونديك أحلى شغل ونطلعك في الميديا الإعلامية أن أنت التنويري والمثقف والفنان بس إيه في مقابل إيه وأن يكون محمد بدلا منك الآن وأن, يك... وأن يكون دين محمد صلى الله عليه وسلم بدلا منك يذبح بدلا منك أقل واحد فينا لو اتعرض عليه العرض ده هو عارف البديل البديل راسه هيقول طب أفكر بس خبيب بن عدي ده مش تربيتنا احنا مش تربية الأسطورة ده تربية النبي عليه الصلاة والسلام فقال والله والله لا أرضى أن أكون سليما معافا في أهلي ومالي وأن يصاب محمد بشوكة في حاله أنشد القائل فقال أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف فأجاب كلا لا سلمت من الردى وتصاب أنف محمد برعاف صلى الله على من رب هذه الرجال أكلمك عن مين؟ أكلمك عن التابعين أكلمك عن الحسن البصري ولا سفيان الثوري ولا الأوزاعي ولا تابع التابعين أكلمك عن مالك بن دينار ولا الربيع بن الخثيم اللي ضرب أروع الأمثلة في العفة وفي العبادة وفي العلم أكلمك عن سعيد بن جبير الذي وقف وثبت أمام الطاغية الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي ما قالش بقى إن كلك الطوفان حط ولدك تحت رجليك والمصلحة والمفسدة يا أخي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما عملش كده سعيد بن جبير وقف وكان راجل أكلمك عن مين؟ عن العز بن عبد السلام ولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية اللي ربنا رفع ذكرهم علشان هم وقفوا أمام الطغاة والظالمين أمام التتار أكلمك عن المعاصرين عن عمر المختار ولا ابن باديس ولا أكلمك عن الحركة السنوسية أكلمك عن مين أكلمك عن الشعراوي ولا عن جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر ولا عن الألباني ولا عن ابن باز ولا عن ابن عثيمين أكلمك عن مين ولا عن مين إحياء القدوات الحقيقية هم دول قدواتنا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحه ثلاثة تعرف على تاريخك وحضارتك أي مسلم يستشرف مستقبلا لابد وأن يكون له أصول وأصولك أيها المسلم تاريخك وانتماؤك لحضارتك الإسلامية نفسي كل مسلم يتعرف على حضارته الإسلامية لأن هم بيضحكوا عليكم ويقولوا لكم أنتم مالكوش حضارة أنتم منبتين كده إن إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى أنتوا كنتوا متخلفين أنتوا رجعيين أنتوا مالكوش علماء أنتوا عالة على الأمم ده كلام كذب ده كلام كذب ومغاير حتى لكتابات أعداء الله من المستشرقين يا إخواننا فوقوا تعرفوا على تاريخكم الحقيقي مش المزيف ارتبطوا بحضارتكم الحقيقية مش المزيفة أربعة أعلن الثبات حتى الممات قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا الكلام ده لمين يا إخوانا الكلام ده لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا تثبيت الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهلك يبقى احنا محتاجين من باب أولى ان ربنا يثبتنا يا ريت كل أخ يجتهد في تثبيت نفسه ومن حوله نجتهد بقى في إعادة الأمة إلى الله تبارك وتعالى كفاية بقى كفاية بقى تضييع أوقات وأعمار في مهاترات سياسية ولا في كلام جانبي ولا في اتهام النيات واتهام بعضنا البعض ورمي فلان بالعمالة ورمي فلان بالخيانة يا اخوانا فوقوا أيها المتدينون أفيقوا فإنهم يعملون في فرقتكم ويشتغلون ويجتهدون في إجهاض مشروعكم أفيقوا أفيقوا يا أمة محمد خمسة إعلان حالة الطوارئ إعلان حالة الطوارئ لأن دين الناس يسلب ولأن العلمانية تفرض إعلان حالة الطوارئ قبل أن تنفذ الأرض المحروقة قبل أن تحتل بلاد المسلمين احتلال عسكري بعد احتلالهم الفكري إعلان حالة الطوارئ علشان ننقذ ما يمكن إنقاذه من الشباب والبنات المساكين اللي بيتلعب بيهم وبعقولهم عن طريق التعليم والإعلام والثقافة وعن طريق المجتمع وتوجيه المجتمع نحو الضياع فوقه فوقه أعلنوا حالة الطوارئ إعلان حالة طوارئ لانتشال الأمة مما هي فيه ولن يكون ذلك إلا بدين الله تبارك وتعالى ستة ارفع شعار يا له من دين لو أن له رجالا يا له من دين لو أن له رجالا يا إخواننا احنا محتاجين نبقى رجالة ننصر الإسلام في كل الأصعدة محتاجين ان احنا نربي من جديد نربي الأخ المسلم المهندس المسلم الطبيب المسلم الطبيبة المسلمة المدرسة المسلمة العالم المسلم الفلكي المسلم الأخ النووي أو المدرس أو, أو الأستاذ المتخصص المسلم احنا محتاجين أسلمة الحياة من جديد محتاجين ان احنا نبدأ ننتشر بالدعوة الحركية العملية وسط الناس الخطب والمحاضرات تأثيرها بقى قليل إنما الحركة والكلام مع الناس وتذكير الناس بالله له أثر كبير بعض الناس قد يكون يبدو ظاهره انه مصدود عن الدين بمجرد ما تستعين بالله عليه الله يشرح صدره ويهدي قلبه احنا محتاجين يا اخواني ان احنا نرفع هذا الشعار يا له من دين لو ان له رجالا واخيرا نصيحة لله الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يعرف حد مسؤول حد ممكن يبقى كلمته واصلة يوصل له الرسالة دي قل له شباب البلد أمانة في إيديك شباب البلد وبنات البلد بيضيعوا الحقوهم أنقذوهم لله وصل الرسالة دي لأي إنسان مسؤول عنده ضر الدين خليه يبدأ يفوق ويبدأ يراجع نفسه وحساباته ويبدأ يوصل صوتنا علشان ننقذ ما يمكن إنقاذه من شباب وبنات البلد دي إخواني وأخواتي أنا كلمتكم النهاردة عن مسلسل الأسطورة والأربعين حرامي لا مسلسل الأسطورة في بيني وبينه مشكلة ولا بيني وبين الممثلين في مشكلة ولكن بيني وبينهم وبيني وبين كل هؤلاء دين علشان كده بوجه نصيحتي لكل إنسان فنان كل إنسان المفروض أنه مؤتمن على تغيير ثقافة وأخلاق المجتمع مش للأسوأ ولكن للأحسن مش للعلمانية ولكن للإسلام مش للفساد ولكن للصلاح بقول لكل فنان يا ريت يا ريت تراقب الله سبحانه وتعالى يا أصحاب الميديا الإعلامية يا أصحاب المؤثرات الصوتية والمخادعات البصرية بقول لهم لو سمحتم اتقوا الله اتقوا الله في شباب وبنات البلد اتقوا الله في شباب وبنات الأمة مصر لو قامت الأمة كلها هتقوم ومصر لا قدر الله لو حصل لها مكروه كل الأمة هتصاب بمكروه لو سمحتم اتقوا الله اتقوا الله كلمة بيقولها أخوكم في الله وأنا لا أتبع لا حزب ولا جماعة عشان أقطع بس الشيطان عليك أنا بقول لك الكلام ده من أخ بيحبك في الله وبيحب بلده وقبل ذلك بيحب دينه ويحب إسلامه يرضيك إن الإسلام يتشتم ويتهزأ في القنوات وفي حوارات التوكشوه يرضيك إن بعض الصحفيين يطلعوا جرايد يشتموا فيها الإسلام ويشوهوا فيها التاريخ الإسلامي لصالح مين؟ أيها الفنان أيها الأخ يلي شايف في نفسك موهبة في كتاب طيب أحيلك عليه اسمه حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح أحمد الغزالي طبع الدار الوطن يا ريت أيها الفنان ترجع لهذا الكتاب وتراجع نفسك وتراجع قلبك وتراجع مواقفك قبل أن تلقى الله تبارك وتعالى وستأتيه فردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة لا هينفعك فلان ولا هتنفعك أسطورة ولا هينفعك أساطير ولا هينفعك تمثيل ولا هينفعك جاه ولا مال ولا شهرة ولا عيال مش هينفعك إلا اللي انت قدمته قدم للناس حاجة تنفعهم قل خيرا أو اصمت اعمل عمل خير أو اعتزل فهذا أكرم لك كلمتكم النهاردة عن هذا المسلسل وعن مسلسلات وأفلام قبله ومسلسلات وأفلام بعده كلها بتهدف إلى فكرة واحدة خلي بالكم أيها المسلمون خلي بالكم لأن دينكم مستهدف والكلام ده مش نظرية مؤامرة ده بقى واقع بالفعل أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم سواء السبيل وأن يشرح صدري وصدوركم وأن يحفظني وإياكم وعلى كل هفضل أقول دائما أبدا أحبكم في الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم على خير في الدنيا وفي الآخرة مع سيد النبيين محمد في الفردوس الأعلى يا رب العالمين لو حد عنده أي سؤال أي استفسار ممكن هو يبعت على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك أو على صفحة موقع الطريق إلى الله ربنا يتقبل منا ومنكم أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم